وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
تشاهدون الآن برنامج المواد التعليمية الفيزياء
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض الفيزياء الحديثة وربنا يا رب يبارك لنا في وقت الحلقة أنا ناوي النهاردة إن شاء الله نشتغل فصلين ال 12 وال 13 وعلى قد ما ربنا هيدينا إن شاء الله هنكمل بإذن الله آه نسمي كلنا كده بسم الله الرحمن الرحيم آه الفيزياء الحديثة عندنا فيها أربع فصول وعلى فكرة يا جماعة مهمة جدا عليها 16 درجة وربنا يا رب ييسر لينا و- ويكون سبب ان انتوا تفهموها اكتر ان شاء الله. آه، بدايه كده الفصل ال 12 اسمه ازدواجيه الموجه والجسيم. هنتكلم فيه عن الاتي عندي مقدمه عن الضوء وبعدين هنتكلم على الاشعاع الصادر من الاجسام. هنتناوله من خلال عناوين آه، رأي الكلاسيكية والمشاهدة العملية ورأي الحديثة وكان له تطبيقات وكان له تعريفات طيب بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة عن الضوء كل معلوماتنا السابقة عن الضوء آه، واخدينها من الفيزياء الكلاسيكية الضوء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تنعكس وتنكسر وتتداخل وتحيد ده اللي نعرفه عن الضوء ومهم قوي نعرف ان الضوء المرئي جزء من الموجات الكهرومغناطيسية ويا جماعة ترتيب طيف الموجات الكهرومغناطيسية مهم ولازم ابقى عارفه بيبدأ آه، كالآتي موجات الراديو موجات التلفزيون موجات الميكروويف وبعدين موجات ال infrared وبعدين الضوء المرئي وبعدين آه، موجات الفوق بنفسجية ال ultraviolet وبعدين X وبعدين جاما الترتيب ده لازم يكون محفوظ بالنسبة لنا ولازم اكون عارف ان انا لما اكون ماشي في هذا الاتجاه بالنسبة للسرعة ثابتة لا تتغير بالنسبة للطول الموجي يتناقص يعني اكبر الموجات بالنسبه للطول الموجي هو موجات الراديو ولما امشي كده الطول الموجي يتناقص يعني جاما واكس طولهم الموجي صغير جدا وبالنسبه للتردد والطاقه يزداد في هذا الاتجاه يعني ده آه، الاقل تردد وده الاكبر تردد ومهم جدا نبقى عارفين ان الضوء المرئي الناس اللي مش حافظه ينحصر طول الموجي ما بين 400 نانومتر و700 نانو متر واحد يقول لك انا هحفظ الاطوال الموجيه اه هتحفظ الاطوال الموجيه ديت الضوء الضوء المرئي من 400 نانو متر الى 700 نانو متر بينحصر طب واللي اطول من 700 نانو متر يبقى انت دخلت على ال infrared وال microwave والحاجات ديت طب واللي اقل من كده يبقى انت في ال ultraviolet وال X وال gamma طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام آه الفيزياء الحديثه يا جماعه تعتبر دراسه تانية لبعض الموضوعات اللي الفيزياء الكلاسيكيه تصوراتها ما قدرتش تفسرها فاحنا النهارده هنتكلم على حاجه اسمها ازدواجيه الموجه والجسيم والحصه بالنسبه للفصل 12 مقسومه شقين هنتكلم على الخواص الجسيميه للموجات زي الضوء والخواص الموجيه للجسيمات زي الالكترونات طيب اول موضوع كان عندنا الاشعاع الصادر من الاجسام يعني ايه اشعاع صادر من الاجسام عندنا اجسام مشعه بطبعها زي الاجسام الساخنه زي الشمس زي قطعه الفحم المتقد زي المصباح الجسم ده بيطلع اشعاع كهرومغناطيسي وعندنا كمان أجسام مش مشعة بطبعها ولكنها تمتص الإشعاع ثم تعيد إشعاعه مرة أخرى زي الأرض وزي جسم الإنسان طيب ال- ال- خاصية امتصاص الأجسام للأشعة ثم إعادة إشعاعها مرة أخرى اسمها إشعاع الجسم الأسود طب ليه سميناها ظاهرة إشعاع الجسم الأسود؟ لأن الجسم الأسود أشطر واحد في الأجسام في موضوع الامت- الامتصاص ثم إعادة الانبعاث. يعني يقول لك علل سميت ظاهرة آه، إشعاع الجسم الأسود بهذا الجسم، أقول لأن الجسم الأسود هو يمتص كل الأطوال الموجية الساقطة عليه فهو ممتص مثالي كما يعيد إبع- بعثها ب- بصورة مثالية فهو باعث أيضا مثالي. فلذلك سميت الظاهرة باسمه. طيب آه، كان في تطبيقات خليني اخدها في الاول تطبيقات لموضوع الانبع... ال- الاشعاع الصادر من الاجسام بنستفيد من الاشعاع الصادر من الارض مثلا في تحديد اماكن الثروات الطبيعيه عن طريق اجهزه قياس بتقيس الاشعاع الصادر من الارض ومن خلال نوعيه الاشعاع الصادر من الارض بقدر اعرف ايه اللي تحت الارض طيب ده رقم واحد وبالنسبه للعلم الطب مثلا بنستفيد بالاشعاع الصدر من الاجسام في علم الاورام والاجنه الاورام بتطلع اشعه بشكل مختلف عن بقيه الجسم والاجنه بتطلع اشعه برضه فبقدر احدد شكل الورم او مكانه وبرضه بالنسبه للاجنه بستفيد بموضوع الاشعاع الصدر من الاجسام في التطبيقات العسكريه عندي برضه تطبيقات لهذا الموضوع زي اجهزه الرؤيه الليليه اجهزه الرؤيه الليليه بتعتمد على الاشعاع الصادر من الجسم كمان عندي برضه في ال- في التطبيقات موضوع الاستشعار عن بعد وهو ان الشخص لما بيروح ي- يرتكب جريمه ويمشي من مكان فالاشعاع بتاعه بيبقى لفتره بعد انصراف الشخص فبيروحوا بتوع الاستشعار عن بعد بيحددوا اوصاف الشخص من خلال الاشعاع المتبقي في هذا المكان طيب آه عندي بعد كده نخش في الموضوع بقى الاشعاع الصادر من الاجسام لما سئلت الفيزياء الكلاسيكية عن الموضوع قالت ان الاشعاع الصادر من الاجسام ده يا جماعة عبارة عن موجات لان الفيزياء الكلاسيكية لا تعرف عن الضوء الا انه موجات يبقى الاشعاع الصادر من الاجسام ده موجات ماشي وبالتالي كلما زادت شدة الاشعاع يعني قوة الاشعاع آه، فإن تردده يزداد وطول الموج يقل تاني رأي الفيزياء الكلاسيكية في الإشعاع الصادر من الأجسام أن هذا الإشعاع عبارة عن موجات هذه الموجات كلما ازدادت شدتها فإن التردد سوف يزداد والطول الموج يتناقص يعني لو عملت علاقة بيانية بين شدة الإشعاع والطول الموجي هتلاقيها علاقة عكسية ده الكلام ده رأي مين يا اخوانا رأي الكلاسيكية طيب يا ترى هو فشل ولا نجح الله أعلم تعمل ايه عشان تعرف هو فشل ولا نجح تقارنه بالمشاهدة العملية ايه هي المشاهدة العملية للإشعاع الصادر من الأجسام صلى على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام لما أخذنا الإشعاع الصادر من الأجسام وعايزك تتخيل كده يعني وكأننا الشمس هي مصدر للإشعاع أخذنا الإشعاع بتاعها وعملنا له عملية فرز حسب الأطوال الموجية مثلا أخذت كمية من الإشعاع وقسمتها اللي طول الموجي صغير قوي أهو اللي طول الموجي متوسط أهو فوجدنا الآتي هنحط هنا هنا شدة الإشعاع وهنا الطول الموجي بالنانومتر الأرقام صفر خمسمية ألف ألف وخمسمية ألفين وكأننا مشينا المشوار كله وهنا في عشر تلاف طيب الأول أكمل فين الضوء المرئي حدد لي منطقته منطقة الضوء المرئي من عند الربعمية لحد السبعمية يبقى الربعمية مثلا تكون هنا والسبعمية مثلا هنا طيب يبقى من فوق كده أقوم كاتب له إن دي منطقة الضوء المرئي طب واللي هنا ده أكتر من 700 يبقى ده مثلا الآي آر واللي بعد منها الانفراريد واللي بعد منها طب وهنا فوق البنفسجية واللي بعد منها ماشي أما خدنا إشعاع الشمس وبدأنا نعمل له عملية تحليل فوجدنا أن معظم إشعاع الشمس يعتبر عند هذا الطول الموجي ويتبع الإشعاع هذا المنحنى إشعاع الشمس طيب تعالوا كده ناخد المعلومات اللي نعرفها كلها عن شعاع الشمس أول معلومة عن شعاع الشمس ان درجة حرارته 6000 درجة كلفن ماشي درجة حرارة مش الإشعاع ده درجة حرارة الشمس 6000 او السطح خارج للشمس طيب والطول الموجي المصاحب لاقصى شده اشعاع اللي بنسميه لمضه ماكسيمم 500 نانومتر ماشي وان نسبه المرئي اللي موجود في الاشعاع نسبه الضوء المرئي طب ودي هنعرفها ازاي يا استاذ بص مش في مساحه موجوده تحت المنحنى لو خدت نسبه الضوء المرئي كمساحه على المساحه الكليه ديت هتطلع 40% نسبه الضوء المرئي 40% من الاشعاع يعني اشعاع الشمس 40% منه بس ضوء مرئي طيب والمنطقه دي ما المنطقه دي اسمها حراره يبقى 50% حراره طب فاضل 10% موجودين في باقي مناطق الطيف يعني ما تقوليش هم كلهم فوق بنفسجيه لا طب ما هو في في, ال- في الميكروويف والحاجات ديت اه يبقى ال 10% اللي فاضلين موجودين في باقي مناطق الطيف طيب يبقى دلوقتي اول مشاهده عمليه لما عملنا اشعاع الشمس لقيناها غير راي الكلاسيكيه خالص طب بس استنى منحنى واحد مش حكم هناخد منحنى تاني لجسم برضه يشع وهو المصباح المصباح الكهربي درجة حرارته 3000 3000 لما عملنا له المنحنى بتاعه فوجدنا الآتي يبقى تاني شعاع معانا أو إشعاع المصباح درجة حرارته 3000 درجة كلفن ماشي واللمضة ماكسيمم بتاعته أكبر طول موجي ليه أو الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع طلع 1000 نانو متر طيب نسبة الضوء المرئي يا ترى اللي هم الحبة دول بالنسبة للإشعاع كله طلعت 20% ضوء مرئي والباقي حرارة طيب أنا عايزك تاخد بالك من حاجة إن درجة الحرارة اتغيرت بس خ- الإشعاع خد نفس المنحنى يبقى دي تاني مشاهدة عملية تدل أن رأي الكلاسيكية ما كانش مظبوط طب يا أستاذ دي أجسام مشعة بطبعها يا ترى لو عملنا آه، منحنى لأجسام تمتص الإشعاع ثم تعيد إشعاعه تعال نشوف الأرض الأرض المنحنى بتاعها وجدناه قمته في هذه المنطقة يبقى منحنى الأرض أهو درجة حرارته كام؟ تعال نفترض مجازا ان درجة حرارة الارض 300 كلفن 300 كلفن ماشي عارف احنا وجدنا اللمضة ماكسيمم كام 10000 نانومتر ومفيش بقى مرئي ولا غيره ده كله في المنطقة دي طيب آه ماذا وجدنا؟ وجدنا دلوقتي ان كل الاشعاع الصادر من الاجسام سواء مشعه بطبعها او بتمتص الاشعاع ثم تعيد اشعاعه بيتبع هذا المنحنى ويسمى هذا المنحنى بمنحنى بلانك المنحنى دوت بيسموه منحنى إيه يا جماعه بلانك تعريفه منحنى بلانك هو المنحنى الذي يصف العلاقه بين شده الاشعاع الصادر من الاجسام والطول الموجي طيب ملاحظات على هذا الاشعاع دايما لو بصيت وخد بالك ممكن تيجي مساله على الكلام اللي انا هقوله دلوقتي بالنسبه للشمس درجه الحراره كام 6000 بقت كام عند المصباح 3000 يعني قلت للنص قام الطول الموجي حصل له ايه زاد للضعف تاني درجة حرارة المنحنى دوت 6000 ودوت كام 3000 اللمضة ماكسيمم هنا كانت 500 بقت 1000 الله يعني زادت درجة نقصت درجة حرارة للنصف فزاد الطول الموجي للضعف طب هي دي علاقة عكسية تعال نتأكد تعال نشوف هنا كده من المصباح للأرض كنا 3000 بقينا 300 يبقى درجة الحرارة قلت للعشر طيب وهنا الطول الموجي زاد 10 امثاله لا تبقى علاقه عكسيه العلاقه العكسيه بين لمدا ماكسيمم وتي درجه كلفن تصاغ يبقى اسمها قانون فين يبقى قانون فين بيقول ان الطول الموجي المصاحب لاقصى شده اشعاع يتناسب تناسبا عكسيا مع درجه الحراره على تدريج كلفن وممكن اجيب لك مساله يعني اجيب لك اشعه الشمس واقول لك ان طول الموجي كذا ودرجه حراره كذا اجيب لك جسم تاني اقول لك درجه حرارته كذا هات لي بقى الطول الموجي طيب يبقى اخر مره الطول الموجي المصاحب لاقصى شده اشعاع يتناسب تناسبا عكسيا مع درجة الحرارة على تدريج كلفن وأنا عايز الحتة دي يا جماعة تدخل في منطقة الفهم عندنا مش في منطقة الحفظ بتصلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام أنت لو فكرت شوية إن الجسم كل ما تسخنه كل ما تسخنه الإشعاع اللي طالع منه هتزداد شدته وتزداد طاقته وبالتالي تردده هيزداد فطول الموج يقل فبالعقل كل ما الجسم يسخن التردد هيزداد الطول الموجي هيتناقص فده اللي حاصل هنا طيب كمان في ملاحظات على الإشعاع دوت إن معظم الإشعاع موجود في منطقة معينة ماشي وجزء قليل منه موجود في آه، طاقة أقل شوية وجزء قليل موجود في طاقة أكبر شوية ففي جملة متقالة في كتاب الوزارة كلما زاد الطول الموجي جدا أو قصر جدا فإن شدة الإشعاع تقترب من الصفر الناس اللي مش فاهمة الجملة أقولها لهم تاني دلوقتي أنت الإشعاع أهو معظمه عند طول موجي معين طب وكل ما تدور في طول موجي أكبر شوية تبقى شدة الإشعاع تتناقص حتى تصل إلى الصفر طب لو طول موجي أقل شوية برضه شدة الإشعاع تتناقص حتى تصل إلى الصفر طيب دي كانت المشاهدة العملية يا ترى رأي الحديثة إيه الفيزياء الحديثة قالت بصوا بقى عشان نفسر هذا الكلام صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة الإشعاع الصادر من الجسم عايزين نفترض فرض جديد خالص ألا وهو أن هذا الإشعاع الصادر من الجسم مش هنعامله على إنه موجة مؤقتا هنعامله على إنه آه، بلايين الكمات من الطاقة يبقى يتألف الإشعاع الصادر من الجسم من بلايين الكمات من الطاقة كل كمة اسمها فوتون أو quantum طيب دي جاية منين؟ ناتجة من تذبذب الذرات الذرة لما بتاخد طاقة بتثار إلى مستوى معين وبعدين تسترخي فقوم تطلع إيه ال- ال- الفوتون دوت طيب وبعدين الذرات دي لما هتتذبذب هيبقى فيه ترددات مختلفة وبالتالي الفوتونات اللي خارجة ذات ترددات مختلفة وكل ما تزيد تردد الفوتون هتزيد طاقته طيب أنا عايز أفهم بالبلدي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام خليني أفترض معاك إن أنا معايا حديدة فيها مليون أو خليها فيها ماشي مليون ذرة مثلا سخنتهم المليون ذرة حصل لهم إثارة ولكن مش كلهم هيصاروا إلى نفس المستوى أقدر أقول مثلا حوالي 800 ألف منهم هيصاروا إلى طاقة معينة وحوالي 100 ألف هيصاروا إلى طاقة أعلى وحوالي 100 ألف هيصاروا إلى طاقة أقل طيب لما أسيروا بهذه النسبة لما جم يسترخوا ال 800 ألف طلعوا فوتونات لها طاقة معينة طب وال 100 ألف اللي خدوا طاقة أعلى طلعوا فوتونات لها طاقة أعلى وال 100 ألف اللي خدوا فوتونات خدوا طاقة أو أثيروا إلى مستوى طاقة أقل طلعوا فوتونات أقل في الطاقة يبقى أنا عندي الخارج بتاع الفوتونات ديت 800 ألف ليهم طول موجي معين و800 ألف ليهم طول موجي أقل و100 ألف ليهم طول موجي أقل و100 ألف ليهم طول موجي أكبر يعني تبقى التقسيمة بهذا الشكل صلي على النبي عليه الصلاة والسلام ده كان تفسير الفيزياء الحديثة لل- لمنحنى بلانك آه، عندي بعد كده آه، الموضوع الثاني حاجة اسمها التأثير الكهروضوئي وبرضه هنتناوله بنفس الطريقة كده برضه هو كان موضوع خلاف بين الفيزياء الحديثة والفيزياء الكلاسيكية الموضوع الأولاني اسمه آه، التأثير الكهرو حراري وبعدين عندي التأثير الكهرو ضوئي هنتكلم عليه بثلاث طرق أول حاجة رأي الكلاسيكية المشاهدة العملية رأي الحديثة دلوقتي أنا عايزك تتخيل معايا الكترون قاعد في الذره بتاعته وبعدين جات له طاقه خلينا نفترض ان احنا معانا فلز ص- معدني الكترون جات له طاقه فقدر يتغلب على آه، الذره وخرج بره الذره وقاعد يتنقل بين الذرات داخل المعدن يبقى انا عندي المعدن يتالف من ايونات موجبه والكترونات حره طب السؤال هنا هل الالكترون اللي قدر يسيب الذره هل يستطيع الخروج من المعدن هو عمال يتنطط من ذره للتانيه يا جماعه طب واحد يقول لي ايه لو الالكترون ده جوه جوه الذرات من جوه يعني ما- مش على السطح مش هيقدر انما الالكترون اللي موجود على السطح ما هو كده خرج من الذره يخرج من المعدن لا السطح احنا هنتكلم عليه سطح المعدن الالكترون ما يقدرش يسيبه ببلاش ليه اصل الايونات الموجبه اللي موجوده على السطح عامله قوه جذب للداخل فالالكترون عشان يهرب لازم يتغلب على قوه الجذب دي وقوه الجذب دي بنسميها حاجز جهد السطح يبقى حاجز جهد السطح هو قوة جذب تمنع الإلكترونات من مغادرة سطح المعدن طب إلكترون عايز يغادر لازم يكون جامد طب يعني إيه جامد يعني جات له طاقة إيه نوعها مش هتفرق حرارية ضوئية المهم ياخد طاقة يقدر يتغلب بيها على قوى الجذب ويهرب من سطح المعدن طب هنتكلم الأول على إن الإلكترون ده لو جات له طاقة حرارية يقدر يهرب الموضوع ده اسمه الانبعاث الكهروحراري يبقى ايه هو الانبعاث او التاثير الكهروحراري هو انطلاق الكترونات من سطح المعدن بتاثير الحراره انطلاق الكترونات من سطح المعدن بتاثير ايه الحراره طب واستفدنا بالقصه دي في ايه في حاجه اسمها ال CRT او انبوبه اشعاع ال cathode دي بتعتمد في شغلها على التاثير الكهروحراري ودي بتستخدم في شاشه الكمبيوتر وشاشه التلفزيون هنتكلم عنها بسرعه كده انبوبه اشعاع ال cathode تركيبها انت بتجيب انبوبه في هنا فتيله وبعدين حاجه اسمها شبكه كاسود شبكه وانود الثلاثه دول على بعض اسمهم مدفع الكتروني الفتيله دي بتتوصل بالكهرباء فتسخن فتخرج منها الالكترونات طيب الالكترونات هتتجه ناحيه الانود وفي هنا في الاخر في شاشه متصله بقطب موجب اسمها شاشه فلوريسيه فالالكترونات هتتجه نحوها على طول الالكترونات لما تصطدم بالشاشه الشاشه بتضيء في مكان سقوط الالكترونات بس تختلف شده الاضاءه حسب شده الشعاع طب وشده الشعاع بتتوقف على او بتتحكم فيه الشبكه طيب طب ما معنى كده ان الشاشه دي لن تضيء الا في المنتصف قال لي لا ما هو في حاجه اسمها نظام تحريك الشعاع عباره عن مجموعتين من الالواح او اكتر في بينهم مجال مغناطيسي او مجال كهربي بنقدر نحرك بيهم الشعاع يمين وشمال آه، او فوق وتحت يبقى دول اسمهم نظام تحريك الشعاع طيب وباختصار لو حبينا نقول يعني نوصف تشغيل الكلام دوت انا عندي مثلا معلومه عباره عن صوره بتتعمل عباره عن ايه تخيل ان الصوره اللي باينه على الشاشه هنا متقسمه ألف جزء يبقى الصوره دي هتتعمل ألف اشاره كهربيه طب كل اشاره تختلف عن الاخرى فين وفين في مكان السقوط والشده كل إشارة تختلف عن الأخرى في مكان السقوط والشدة طيب الإشارات دي تروح لمين؟ تروح للشبكة وتروح لنظام تحريك الشعاع مين اللي هيتحكم في مكان السقوط؟ نظام تحريك الشعاع مين اللي هيتحكم في الشدة؟ الشبكة ده كان ملخص سريع لموضوع التأثير الكهروحراري ودي اسمها ال CRT طب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام موضوع بقى التأثير الكهروضوئي التأثير الكهروضوئي هو عبارة عن معدن سقط عليه ضوء إيه اللي حصل تحررت الكترونات من سطحه وانا اتعودت بصراحه مع الطلبه بتوعي يعني بعملها زي مشهد كده تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي هيحصل دلوقتي معدن وكانه بيتكلم يعني معدن زي النحاس سقط عليه ضوء على سطحه فتحررت الالكترونات من سطح المعدن فالمعدن زعلان فراح يسال الفيزياء الكلاسيكيه اللي هي تمثل يعني بمثابة حد كبير حد قديم بيقول له أنا حصل معايا إن سقط عليا ضوء فتحررت الإلكترونات من سطحي إيه تفسيرك للموضوع فالفيزياء الكلاسيكية قالت له بص الضوء عبارة عن موجات عبارة عن موجات واللي حصل إن الموجات دي لما سقطت على الإلكترونات بتاعتك أكسبت هذه الإلكترونات طاقة فتحررت وخد بالك في ثلاث نقط هقول لك عليهم اكيد الضوء اللي انت كنت واقف فيه ضوء شديد ضوء شديد يعني تحرر الالكترونات من سطح المعدن يتوقف على الشده خد بالك دي اراء الفيزياء الكلاسيكيه تحرر الالكترونات من سطح المعدن يتوقف على مين على الشده وقبل ما اكمل كلامي ايه الفرق بين الشده والتردد او الطاقه الشدة أنا عايزك تتخيلها معايا إن أنا مثلا جايب مصباح ضعيف ومصباح قوي أو مصباح ومصباحين المصباح الضعيف مطلع ضوء ضعيف مش شديد والمصباح القوي مطلع ضوء قوي طب هقول لك بطريقة تانية آه، مش الضوء احنا اتفقنا ان هو عبارة عن فوتونات وكأن المصباح الضعيف مثلا بيطلع سي 10 فوتونات في الثانية والمصباح القوي 1000 فوتون في الثانية يبقى هنا الشدة ممكن تتخيلها على انها عدد الفوتونات اللي خارجة طيب امال موضوع التردد التردد ده بيتحكم في الطاقة يعني مثلا ما ينفعش اقول لك الضوء الاحمر اشد ولا الضوء البنفسجي اشد ليه انت المقارنه هنا ما تنفعش انت تقول لي الضوء الاحمر تردده اكبر ولا الضوء البنفسجي تردده اكبر البنفسجي تردده اكبر ماشي انما بالنسبه للشده والله حسب المصباح اللي انت جايبه ممكن تجيب لي ضوء احمر خافت او ضوء احمر شدته عاليه حسب المصباح بتاعك طيب نرجع بقى للموضوع الفيزياء الكلاسيكيه بتقول للنحاس انت اكيد كنت واقف في ضوء شديد لانه تحرر الالكترونات بيتوقف على الشده بصرف النظر عن التردد بصرف النظر عن مين عن التردد ده راي الكلاسيكيه طبعا النحاس لسه ما يعرفش تعالوا نشوفه بعدين تاني حاجه الفيزياء الكلاسيكيه قالت لو كانت الشده كمان ضعيفه فان الالكترون هيفضل يخزن الطاقه لحد ما يوصل للمرحله اللي هو عايزها وبعدين يبقى يغادر المعدن يبقى توقف أول حاجة تحرر الإلكترونات من سطح المعدن على الشدة بصرف النظر عن التردد ولو لم تكن الشدة كافية فإن الانتظار لفترة كفيل بإعطاء الإلكترونات طاقة لكي تتحرر ثلاثة كمان النحاس كان زعلان إن في إلكترونات سابته وجريت يعني معاها طاقة حركة كمان فالفيزياء الكلاسيكية قالت إن برضو الطاقة المصاحبة للإلكترون المحرر تتوقف على شدة الضوء الله يبقى الفيزياء الكلاسيكية أسندت كل حاجة للشدة وتعال نقولهم ثلاث عناصر تاني تحرر الإلكترونات يتوقف على الشدة لو الشدة مش كفاية يبقى هيخزن طاقة ويطلع طيب والطاقة المصاحبة للإلكترون المحرر برضو توقف على الشدة طب يا ترى الكلام ده نجح ولا فشل ما تحكمش نجح ولا فشل إلا لما تقارن بالمشاهدة العملية صلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكأن النحاس راح يجرب راح يجرب المشاهدة العملية يشوف فجاب سبع أضواء من أول الأحمر برتقالي أصفر أخضر أزرق نيلي بنفسجي هم دول كده مختلفين في الترددات وانت رايح على البنفسجي التردد بيزيد وجبناهم زي بعض في الشدة ونفترض مثلا يا اخوانا ان النحاس لما اتحط او المعدن اكس لما اتحط في الضوء الاحمر لم تتحرر الكترونات نقلناه في البرتقالي برضه ما اتحررتش نقلناه في ال- في الاصفر ما اتحررتش جينا عند الازرق اتحررت عند النيلي اتحررت عند البنفسجي اتحررت اه يبقى المشاهده العمليه قالت هم كلهم خد بالك زي بعض في الشده هم بس اختلفوا عن بعض في مين في التردد يبقى اذا تحرر الالكترونات عمليا يتوقف على التردد مش على الشده يبقى ده اول فرض كده باظ عند الفيزياء الكلاسيكيه تحرر الالكترونات يتغير بطريقه او يتوقف على تردد طب اتنين كمان جينا عند ال- ال- اللي هم ال- ال- الاضواء اللي ما حرتش زي ال- زي الاحمر وعلينا الشده قوي وحطينا فيها المعدن لقينا برضو ما حصلش تحرير يبقى نقول الجمله كامله تحرر الالكترونات عمليا يتوقف على التردد بصرف النظر عن الشده يعني عكس الجمله بتاعت الكلاسيكيه كمان مفيش فترة انتظار يعني ال- يعني اللي التحرير بيتم في نفس اللحظة ثلاثة لما قارنا بين الثلاثة اللي حرروا اللي هم مثلا الأزرق والنيل والبنفسجي وجدنا إن الإلكترونات المحررة من البنفسجي طاقتها أعلى من المحررة من النيلي طاقتها أعلى من المحررة من الأزرق إذا برضو الطاقة المصاحبة للإلكترون المحرر تتوقف على آه، التردد برضو طيب يبقى المشاهدة العملية بقت عكس خالص الفيزياء الكلاسيكية طب تعال نشوف الفيزياء الحديثة قالت ايه الفيزياء الحديثة لما جت تفسر التأثير الكهربائي قال كالآتي أينشتاين قال ايه قال ان لكل معدن حد أدنى من الطاقة يلزم لتحرير الإلكترونات من سطحه وتعالى نفكر في الكلام بالبلدي ما هو تفترض ان المعدن ده مش ذراته ليها قوة معينة في الجذب اه يبقى هذه ال- ال- القوة تتطلب قدر من الطاقة لنتغلب عليها ودي تختلف من معدن لآخر وكأنها يعني الجمرك اللي المعدن فرضه عشان الإلكترون يغادر دي هتختلف من معدن لإيه لآخر يبقى لكل معدن حد أدنى من الطاقة يلزم لتحرير الإلكترونات من سطحه الطاقة دي باسمها دالة الشغل والقانون بتاعها E W يساوي اتش nu c اي دبليو دي الطاقه اللازمه لتحرير الالكترون من سطح المعدن اتش طبعا ثابت بلانك اما نيو سي التردد الحرج هو اقل تردد للضوء الساقط يستطيع تحرير الالكترونات من سطح المعدن وبالمناسبه في حاجه اسمها الطول الموجي الحرج والتردد الحرج التردد الحرج اقل تردد يقدر يحرر الالكترون من المعدن طب الطول الموجي الحرج اعكس بقى الكلام هيبقى اكبر طول موجي يقدر يحرر الالكترون من المعدن ماشي يبقى كل معدن له حد ادنى من الطاقه مطلوب عشان احرر الكترون من سطحه طب اذا جاني فوتون تردده اقل من التردد الحرج يبقى مش هيحرر مهما زادت الشده مهما زادت الشده تاني يعني ممكن اعمل رسم بياني كده شده الضوء ودي شدة التيار الكهروضوئي يعني عدد الإلكترونات المحررة الرسمة هتبقى كده أنا عمال أزود في شدة الضوء وبرضه شدة التيار الكهروضوئي ما تأثرتش بس خد بالك ده لما يكون تردد الضوء الساقط أقل من مين؟ من التردد الحرج طيب خليك معايا يبقى الحكاية بتقول إن المعدن عايز حد أدنى من الطاقة خلينا نتكلم بالبلدي خالص عايز خمسة جاله فوتون معاه اتنين مش هيحرر لن يستطيع تحرير طب جاله فوتون معاه تردد قد التردد الحرج بالظبط يبقى يكاد يحرر يكاد ايه يحرر طب لو جاله آه فوتون معاه تردد اكبر من التردد الحرج ايه اللي يحصل هيحرر وياخد بالباقي الالكترون المحرر طاقه حركه خلينا اكلمكم بالبلدي يعني مثلا لو الالكترون عشان يمشي محتاج خمسة فجاله فوتون معاه سبعة يبقى هيحرره بالخمسة ويديله باتنين جنيه دول او بالاتنين دول طاقة ايه حركة اذا مش الاتنين بتساوي سبعة ناقص خمسة اه يبقى طاقة الحركة اللي هما الاتنين هتساوي السبعة اللي هما طاقة الفوتون الساقط ناقص الخمسة اللي هي دالة الشغل وده القانون اللي بتشتغل بيه على طول اول لما تشوف مسألة بتاعة تأثير كهروضوئي طيب في ملحوظة تانية لو انت عندك التردد اكبر من التردد الحرج وعايزك تتخيل معايا وتفهم معايا دي يعني C مثلا لو رجعنا للمثال بتاع الاضواء اللي معانا دوت الضوء البنفسجي كان تردده اكبر من التردد الحرج فانا معايا معدن وسلطت عليه ضوء بنفسجي آه خافت وكانه كميات قليله من الفوتونات بتسقط فهتحرر لي عدد قليل من الالكترونات طب لو زودت شدة الضوء ده يعني زودت عدد الفوتونات اللي نازلة على المعدن بالتالي عدد الإلكترونات المحررة هيزداد آه يبقى خد بالك بقى بزيادة شدة الضوء يزداد شدة تيار الكهروضوئي بشرط إن يكون ال nu أكبر من ال nu C أيوه يبقى هتقول الرسمة بقى البيانية ديت دي شدة التيار الكهروضوئي وهنا شدة الضوء العلاقة هتبقى كده لما ال nu تبقى أكبر من مين يا أخوانا وهنا بقى أنا هحط لك سؤالين بس صلى على النبي عليه الصلاة والسلام سؤال بيقول ماذا يحدث أو ما نتيجة زيادة شدة ضوء ساقط على معدن تردده أقل من التردد الحرج أقل أقول له لن يتأثر التيار الكهروضوئي طيب زيادة شدة ضوء ساقط على معدن تردده أكبر من التردد الحرج اه تردده أكبر من التردد الحرج وزادت شدة الضوء يبقى هتزداد شدة التيار الكهروضوئي ويا ريت أبقى أدعم إجابتي بالرسمة دي في حالتها وبالرسمة دي في حالتها. طيب القانون ده لو جينا نفكه عشان في مسائل كتير طبعا القانون كان كي اي بيساوي اي ناقص اي دبليو ال KE نص m v تربيع هيساوي h nu ناقص h nu C طيب لو انا حبيت اعمل رسم بياني ما بين ال nu مثلا وبين ال KE يعني دوت هيلعب دور الصادات ودوت هيلعب دور السينات طيب اذا ده هيكون الميل وده هيكون الجزء المقطوع من الصادات هيكون الجزء المقطوع من مين من الصادات طيب لما نيجي نبدا لما ال nu بصفر لو عوضنا هنا تطلع طاقه الحركه بنص ب- بسالب اتش نيو سي يعني هبدا من هنا كده اهو وهنا سالب اتش نيو سي طيب طبعا هنا صفر طب وهنا مين انا عايزك تفهم الكلام لما كان التردد في منطقة معينة ما كانش فيه طاقة حركة خالص طب ده مش أول تردد حصل عنده وجود طاقة حركة؟ آه طب أنا عايز التردد ده التردد ده إيه؟ بص يا سيدي لو هتعملها بالرياضة هتلاقيها سهلة خالص مش النقطة دي معناها إن ال KE بصفر؟ آه اطلع عوض فوق لو ال KE بصفر هتبقى دي بتساوي دي الله طب تعالى هنا لو دي بصفر هيبقى اتش نيو بيساوي اتش نيو سي تبقى ال nu بيساوي nu C يبقى النقطة دي تمثل مين يا اخوانا ال nu C طب والميل هنا الميل هنا هيبقى مين هيبقى ثابت بلانك اتش لان احنا اتفقنا الميل هو معامل محور السينات طيب آه ننتقل لموضوع تاني بعد الجزئية ديت اسمه تأثير كومتون بس نصلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام وأنا بتخيل إن دي معركة إثبات الذات بالنسبة للفوتون الفوتون عايز يثبت إن له خواص جسيمية فهيبتدي يبين دوت من خلال المعركة اللي جاية إيه المعركة؟ المعركة ما بينه وما بين أصغر جسيم اللي هو الإلكترون مين اللي رايح يتخانق مع الالكترون اكبر فوتون او اقوى فوتون اللي هو فوتون X او جاما طيب ايه اللي هيحصل فوتون X او جاما هيروح يخبط الالكترون ونشوف النتيجه فوتون X او جاما راح خبط الالكترون فايه اللي حصل الالكترون تشتت وزادت سرعته تشتت وزادت سرعته طيب بالنسبة للفوتون خد بالك لو احنا مثلا هنرسم ده كده هنقوم راسمين هنا ترمجي اكبر ال- ال- ال- الفوتون بقى الفوتون تشتت وقل تردده طيب لا تستطيع الفيزياء الكلاسيكية تفسير هذا المشهد اولا المشهد ده اسمه تاثير كومتون عند سقوط الكترون عند سقوط فوتون X او جاما على الكترون حر فان الالكترون يتشتت وتزداد سرعته والفوتون يتشتت ويقل تردده الفيزياء الكلاسيكيه ما قدرتش تعمل حاجه مع ده طب ده هيفسر ازاي هيفسر بان الفوتون ده من الفيزياء الحديثه الفوتون اصطدم بهذا الالكترون كما تصادمت كرات البلياردو يعني هذا التصادم حقق قانون بقاء كمية التحرك يعني مجموع كميتا تحرك الفوتون والإلكترون قبل التصادم بيساوي مجموع كميتا تحركهما بعد التصادم وطاقة حركتهم قبل بيساوي بعد يبقى هذا الحدث يثبت أن الفوتون له كمية تحرك وكمية تحرك معناها أن هو له كتلة وسرعة ودي خواص جسيمية يبقى إذا هذا الشكل يثبت أن للفوتون خواص إيه يا إخوانا خواص جسيمية طب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام أنا عايز ألخص ماذا حدث للفوتون وماذا حدث للإلكترون في المعركة دي عشان برضه ممكن نتسأل عليها فأنا دايما في الحتة دي بصراحة متعود إن أنا أشتغل كده عندي ده الإلكترون وبرسمه زعلان زعلان للإلكترون هنعرف وعند الفوتون وبرسمه مبسوط هنعرف برضو مبسوط ليه تعالوا نسأل الفوتون الفوتون لما بنسأله عن الطاقة بتاعته قال لنا طاقتي قلت طب والتردد قل طب وكمية التحرك قلت طب والكتلة قلت برضو طب والسرعة زي ما هي لأن سرعة الفوتون مش هتتغير طب والطول الموجي زاد بس ده مش كويس بالنسبة له كده هينتقل ممكن لمنطقة تانية فروحنا سألناه يا عم طب انت كده اتشلفطت خالص الطاقة قلت والتردد قل وكمية التحرك قلت والكتلة قلت طب انت فرحان ليه كده قال لأن هذا التصادم يثبت أني أنا الفوتون ليا خواص جسيمية ماشي الإلكترون إيه اللي حصل لك الطاقة بتاعتك زادت والسرعة زادت وكمية التحرك زادت والكتلة زي ما هي الله طب وزعلان ليه قال لان فوتون صغير جدا قدر يأثر عليا فهنقول له دلوقتي خد بالك في معركة تانية هتخش فيها مع دوت بس معركة هتكون جماعية ومش هيقدر يأثر عليك طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما الفوتون يعني اعتبر نفسه منتصر في المعركة دي وأثبت فيها ان هو عنده خواص جسيمية هيبتدي يعمل آه وكأنه هيقول مؤتمر صحفي يعبر فيه عن خواصه الفوتون هيقول الآتي الفوتون هو كمة من الطاقة له كتلة وله كمية تحرك وبيتحرك بسرعة ثابتة اللي هي سرعة الضوء طيب آه جبت الكلام ده منين قال ان اينشتاين قام بدمج قانوني بقاء الكتلة وبقاء الطاقة معا وخرج منهم بالعلاقة اللي بتقول E بتساوي MC تربيع والعلاقة دي بالمناسبة هي فكرة عمل القنبلة الذرية لأن أثناء انشطار النواة بتتح... في كتلة بتفقد والكتلة البسيطة اللي بتفقد تتحول إلى طاقة كبيرة طب ليه؟ لأنها هتنضرب في مربع سرعة الضوء وبالتالي الطاقة بتاعت الفوتون اللي هي اتش نيو لما تيجي تجيب الكتلة إما هتساوي E على C تربيع يعني كتلة الفوتون اتش نيو على سي تربيع طب وكمية تحركه اللي هي ام سي هتساوي اتش نيو على سي دي كمية تحرك هذا الفوتون طيب بالمناسبة كتلة الفوتون دي كتلة أثناء حركته فقط أثناء سكونه كتلته صفر لأنه لما بيصطدم بجسم تتلاشى كتلته وتتحول إلى طاقة يمتصها الجسم طيب الفوتون زي ما تقولوا كده اتغر وأثبت بقى أنه له خواص جسيمية ففي معركة هتبين مدى قوته بجد إذا كان قوي ولا لا طب إيه المعركة اللي جاية الفوتون هيروح يتخانق مع حيطة ما هو الفوتون خبط إلكترون وحركه طيب يا ترى هيعمل ايه مع الحائط القوة التي يؤثر بها فوتون على حائط نفترض ان ده الحائط وكانه يعني انا بفترض تكمله للخناقه اللي فاتت ان الالكترون لما انضرب في ال- في المشكله اللي فاتت راح جاب اخواته وعملوا حيطه طيب وبعدين جه الفوتون مش جاي لوحده ده جايب اخواته وراه هيسقطوا على الحائط بمعدل phi L فوتون لكل ثانية يعني بالبلد كده هم هيروحوا يخبطوا C مثلا بمعدل 20 فوتون في الثانية أو 100 فوتون في الثانية طيب يبقى زمن سقوط الفوتون الواحد هو مقلوب ال phi L تاني ما هو معدل السقوط اسمه phi L يبقى زمن السقوط ايه مقلوب ال phi L طيب الفوتون اهو ورينا بقى عضلاتك رايح بسرعة C خبط في الحيطة ارتد بسرعة سالب C طيب انا عايز القوة اللي اثر بيها مش القوة المفروض delta PL على delta t طب ال delta PL 2 MC لان MC رايح و MC جاي بالسالب فيبقى الفرق 2 MC طيب وال delta t هنعوض عنها بمقلوب ال phi L فمقام المقام يروح للبسط يبقى 2 MC phi L طب فك لي بقى يلا ال MC يبقى F بتساوي 2 اهي وال MC دي h nu على C وفي هنا يا اخوانا phi L ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ال h nu طاقه وال phi L مقلوب زمن وطاقه على زمن اوعى ما تعرفهاش عيب يطلع power يبقى 2 power على C يبقى ال F طلعت 2 power على C مرة كمان مرة كمان بس صلى على النبي الأول عليه الصلاة والسلام الفوتون كتلته M رايح بسرعة C راجع بسرعة سالب C يبقى ال delta PL بيساوي 2 MC طب انا عندي ال F يا اخوانا بتساوي delta PL على delta t يبقى هتساوي 2 MC على مقلوب ال phi L مقام المقام يخبط في البسط يبقى F هتساوي 2 MC في phi L ال MC هنشيلها يبقى ال F بيساوي 2 h nu على C phi L طاقه وده مقلوب زمن طاقه على زمن يعني power يبقى 2 power على C يبقى ال F بتساوي power ين على C طب ال F اهي بتساوي 2 power على C فالفوتون فرحان قوي بيقول انا قوتي 2 power على C قلنا له ما انتش مكسوف من نفسك 2 power على C دي قوه صغيره جدا طب حد يقول لي صغيره ليه لان انت مهما كانت ال power يا دوب هتنضرب في 2 وهتتقسم على C اللي هو رقم كبير جدا فتبقى قوه الفوتون قوه ضئيله جدا لانها هتتقسم على مين يا اخوانا على C معنى كده ان قوه الفوتون بالكاد تؤثر على الكترون انما هتعمل حاجه مع حائط لا لن تؤثر على حائط طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام بعد ده كله فاضل في الفوتون معادله واحده تعالوا نشوف برضو ايه اللي فاضل في الفوتون الفوتون وكانه بقى زعلان بعد انهزامه في المعركه دي وبيقول انا كده ما بقاش ليا لازمه فاحنا فكرناه بنقول ان الفوتون او الضوء بقى هنتعامل معاه ازاي دلوقتي هنتعامل معاه على انه موجه ولا على انه جسيم الضوء له طبيعه مزدوجه تتعامل معاه بالاثنين بمعنى اذا كان العائق كبير تتعامل مع الضوء على انه موجات اذا كان العائق صغير جدا في المستوى الذري او دون الذري يعني الاقل من الذري هتتعامل مع الضوء على انه فوتونات طيب المعادله الفاضله هي بتربط ما بين الخواص الموجيه والخواص الجسيميه للفوتون يا اخوانا تاني المعادله اللي فاضله هتربط ما بين الخواص الموجيه والخواص الجسيميه تعال نشوف ازاي بس صلى على النبي الاول عليه الصلاه والسلام الطول الموجي احنا نعرفه ان هو C على nu الطول الموجي المصاحب لل- لل- لل- للفوتون C على nu طب يلا بينا نضرب في H على H يبقى لامدا بيساوي HC على H nu طيب وبعدين هتاخد ال C توديها مقام المقام ينفع ينفع يبقى اتش على اتش نيو على سي المقام يمثل ال PL يبقى H على PL الله يبقى لامدا بيساوي H على ايه على PL لو بصيت كويس الطرف الايسر هو طول الموجه طب والطرف الايمن PL يعني كميه تحرك يبقى العلاقه دي تربط ما بين الخواص الموجيه للجس... لل- لل- لل- للفوتون والخواص الجسيميه له طيب كده رحله الفوتون خلصت نخش على حاجه تانية بس صلي على النبي الاول عليه الصلاه والسلام الجملة بتقول في الكون قدر كبير من التماثلات بنشوفها من أول ما كنا صغيرين وبيدرسوا لنا المجموعة الشمسية والذرة ويقولوا لنا إن دي شبه دي في الكون قدر كبير من التماثلات زي اللي أنا قلتها دلوقتي طيب وبناء عليه وبما أن للموجات خواص جسيمية هل للجسيمات خواص موجية وجد إنه آه الإلكترونات وهي ماشية مثلا بيصاحبها حركة موجية لأن احنا لو جبنا شعاع من الإلكترونات هنجد إنه هينعكس وينكسر ويتداخل ويحيد وفي بعض الرسومات في كتاب الوزارة وبعض الأسئلة في دليل التقويم بتناقش أو بتبين إن شعاع الإلكترونات بيحصل له حيود وبيحصل له تداخل يعني شعاع الإلكترونات يحمل ككل في جملته خواص موجية طيب ودي براولي عمل معادلة شبيهة بمعادلة الطول الموجي بتاع الفوتون اسمها معادلة دي براولي لامدا بيساوي H على MV مين هي اللمضة؟ في ناس يقول لك الطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترون يا عم هو لازم إلكترون الطول الموجي المصاحب لحركة جسيم يعني الجسيم ده ممكن يبقى إلكترون ممكن ممكن يبقى بروتون ممكن ممكن يبقى نيوترون ممكن يبقى حشرة صغيرة زي ما هو حاطط في بعض المسائل اه ينفع هو ده الطول الموجي المصاحب لحركة الجسيم بيساوي H اللي هو ثابت بلانك على MV ال M دي كتلة الجسيم و V سرعته وفي سؤال مشهور السؤال بيقول علل يزداد الطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترون بنقصان سرعته يزداد الطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترون بنقصان سرعته أو يقل الطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترون بزيادة سرعته أقول له والله لأنه طبقا لمعادلة دي براولي اللامدا بتساوي H على MV ففي علاقة عكسية بين اللامدا وبين ال V عند ثبوت الكتلة الإلكترون كتلته ثابتة فلما هتزود لي ال V هيبقى اللامدا إيه هتتناقص وطبعا في رسم بياني هنا بديهي جدا ما بين اللامدا وما بين ال MV او ال PL هيطلع curve طيب او لامدا ومقلوب ال MV هيطلع خط مستقيم والميل بتاعه هيساوي ال H طيب آه، استفدنا بهذا الموضوع انت بتقول ان الشعاع الالكترونات له خواص موجية طب هل يا ترى نستطيع استخدام شعاع الالكترونات كما نستخدم شعاع الضوء اه ده بيحصل في الميكروسكوب الالكتروني الميكروسكوب ايه الالكتروني صلى على النبي عليه الصلاة والسلام دلوقتي في حاجة اسمها عندنا يا جماعة شرط الرؤية ما هو شرط الرؤية شرط الرؤية بالراحة كده أن يكون الطول الموجي للضوء الساقط على الجسم أصغر من تفاصيل هذا الجسم يعني أنا لو عندي جسم وسقط عليه ضوء عشان يتشاف الجسم دوت لازم يبقى الطول الموجي لهذا الضوء الساقط أصغر من تفاصيل الجسم حصلت مشكلة إيه هي؟ المشكلة في إن في إحنا عندنا الضوء المرئي اللي إحنا بنتعامل بيه من 400 ل 700 نانومتر طب في أجسام أصغر من 400 نانومتر زي الفيروسات أصغر من كام؟ من 400 نانومتر إذا لما يسقط عليها ضوء عادي هيبقى الطول الموجي للموجة ماله أكبر من الجسم الطول الموجي للموجة هيبقى إيه؟ أكبر من الجسم نفسه فلن يتحقق شرط الرؤية والمشكلة أنا قلت قبل كده دي مش مشكلة عدسات دي مشكلة شعاع الضوء نفسه قالوا خلاص يبقى الأول السؤال علل لا نرى الفيروسات بالميكروسكوب الضوئي هقول لأن الطول الموجي للضوء المرئي أكبر من الفيروس طب وبعدين قالوا خلاص هنستخدم شعاع إلكترونات ونخلي طوله الموجي صغير جدا بحيث يبقى أصغر من طول الفيروس طب هنصغر طول الموجي إزاي دي براولي مش اللمضه بتساوي H على MV يبقى زود لي ال V ال lambda تقل طب هزود ال V ازاي ازود سرعه الالكترون ازاي اولا هطلعه ازاي هجيب فتيله واسخنها تطلع الكترونات يبقى انا عندي مدفع الكتروني كاسود شبكه انود طلعوا لي شعاع الكترونات وازود فرق الجهد ازود ايه فرق الجهد الطاقه الكهربائيه المؤثره على الالكترون هتزيد ومنطقه حركته هتزيد فبالتالي سرعته هتزيد طول الموج يقل طب وبعدين احط له فيروس في سكته بس طبعا هو مش الكترون واحد ده حزمه من الاشعه الالكترونيه تخترق الفيروس بكميات متفاوته حسب كثافات جسمه وتقوم خارجه منه وبعدين بتحمل في طياتها تفاصيله تفاصيل الفيروس ما هي خرجت منه واخترقته بكميات متفاوته قوم احنا بقى نكبر هذه الحزمه مره مره مره نكبرها زي ما احنا عايزين وتسقط في الاخر على شاشه فلوريسيه تضيء مكان سقوط الإلكترونات عليها آه، ده اللي أنا قلته ده اسمه الميكروسكوب الإلكتروني بيعتمد على الطبيعة المزدوجة للإلكترون أنا شرحت من ناحية الفهم إنما الحفظ أنا عايزك تحفظ من كتاب الوزارة في مقارنة موجودة بين, الإلكترو... بين الميكروسكوب الإلكتروني والميكروسكوب ال- الضوئي طيب لو شفت مسألة بتاعت ميكروسكوب إلكتروني مسألة ميكروسكوب إلكتروني تعال نتكلم الأول بالمنطق بس صلى على النبي عليه الصلاة والسلام الميكروسكوب الإلكتروني بتتحول فيه الطاقة نقط إلى الطاقة نقط طاقة كهربية تؤثر على الإلكترون عشان فيه موجب وسالب تتحول إلى طاقة حركة طيب يعني أقدر أقول إن الطاقة الكهربية هتساوي طاقة الحركة أيوه طب والطاقة الكهربية VIT طب إيه رأيك أدي ال V وال IT هنحط مكانها E اللي هي شحنة الإلكترون بتساوي نص MV تربيع واوعك تقول نشيل ال V مع التربيع عيب ده ده فرق جهد ودي ايه سرعه يبقى تاني مين ده فرق الجهد بين الكاثود والانود مين ده شحنه الالكترون مين ده كتله الالكترون مين دي سرعه الالكترون فاضل الفروض ميكانيكا الكم وحضرتك هتذاكرها لوحدك لان دي جزء نظري ما فيهوش مشكله هنتقل انا دلوقتي للفصل 13 ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونسمي تاني لو سمحتوا بسم الله الرحمن الرحيم الفصل 13 اسمه الأطياف الذرية وأنا عايز معلش هاخده بترتيب مختلف شوية عن ال- ترتيب الكتاب الأطياف الذرية هبتدي بعنوان اللي هو الطيف وأنواعه والمطياف وبعدين هتكلم عن طيف الهيدروجين كوصف وبعدين ان شاء الله ذرة تومسون وبعدين رازرفورد وبعدين بور وتفسيره لطيف ذرة الهيدروجين ويتبقى أشعة إكس الطيف الجسم لما يبتدي آه، يبقى خارج منه اشعاع هو ده بنسميه الطيف لما الطيف نحلله او الضوء اللي خارج من الجسم او الاشعاع الصادر من الجسم نحلله بواسطه حاجه اسمها مطياف يتحلل الى اطوال الموجيه نفرق اطوال الموجيه عن بعض يعني يبقى الطيف هو نواتج تحليل الضوء الى مكوناته المرئيه وغير المرئيه طيب ايه انواعه بص يا سيدي اذا انت جبت جسم صلب وسخنته لحد درجه البياض خد بالك البياض يلي الحمار يعني لو جسم انت بدات تسخنه على النار اول لون يضيء بيه لما حرارته تزداد اللون الاحمر ليه لو فكرت بالراحه مش احنا كل ما نسخن الطول الموجي فين فين كل ما سخن الطول الموجي يقل اه انت لما تحط حديد على النار في الاول الطول الموجي اللي, بق- اللي طالع منها كبير ويقعد ينقص ينقص هو كبير في منطقه الاشعه تحت الحمراء ينقص ينقص هيخش على المرء اهو هيخش على ال 700 ولا على ال 400 على ال 700 نانومتر وبيبان باللون الايه يا اخوانا الاحمر وبعدين باستمرار التسخين الاحمر يخش معاه البرتقالي والاصفر والاخضر والازرق والنيل والبنفسجي يتجمعوا مع بعض يخرجوا كلهم فتبان الحديده باللون الابيض طيب يبقى اجيب جسم صلب مسخن الى درجه البياض وبعدين اخد الاشعاع اللي جاي منه وبعدين ادخله على المطياف المطياف هنوصفه بعد شويه المطياف ده يقوم عامل ايه محلل هذا الضوء طيب هذا الضوء لما نحلله نلاقي كل الاطوال الموجيه موجوده جنب بعضها اسمه طيف شريطي او طيف مستمر في كل الاطوال الموجيه اللي موجوده في مدى معين بدون فواصل وهذا الطيف عنده مشكله ان هو ما يفرقليش بين عنصر واخر يعني النحاس والحديد كله هيطلع لي نفس الكلام طيب ده اسمه طيف آه انبعاث مستمر طب ايه رايك لو انت سخنت لدرجه ان انت عملت انصهار وبعد الانصهار بخرت فبقى عندك بخار ملتهب او غاز بص بالراحه البخار الملتهب او الغاز الموجود في الصوره الذريه لما بتجيله طاقه بيثار لمستويات مختلفه ولما يبتدي ي- يسترخي قوم يطلع فوتونات محدده فاهمني هيطلع فوتونات ايه محدده هم ممكن يكونوا مختلفين بس فوتونات محدده يعني مثلا لو انا عندي مليون ذره هم اثيروا واسترخوا هيطلعوا لي فوتونات مختلفه عن بعض بس محددين مش كل انواع الفوتونات هتخرج قوم لما اخد هذا الطيف واحلله بالمطياف هلاقي ايه بقى هلاقي خلفيه الحائل معتمه الخلفيه تظهر بنفس لون الحائل وعليها بعض الاطوال الموجيه طب لونها ايه بعض الخطوط لونها ايه يختلف لونها باختلاف موقعها من الطيف بمعنى الخطوط اللي في منطقه الاحمر هتبان حمراء اللي في منطقه الازرق هتبان زرق اللي في منطقه بنفسجي هتبان بنفسجي يعني مثلا ممكن يبقى وصفي لطيف بتاع عنصر ما عباره عن ثلاث خطوط زرقاء وخطين حمر ده ال ال الوصف بتاع الطيف يبقى اقول لي تاني ده اسمه ايه اسمه طيف الانبعاث الخطي طيف الانبعاث الخطي وبيسموه طيف ذري برضه يصدر من الغازات والأبخرة الملتهبة طيب شكله خلفية معتمة عليها بعض الخطوط الساطعة وهي أطوال موجية تميز هذا العنصر وخد بالك في وسط كلامنا بعد كده أي ذرة هتطلع طيف هيبقى زي طيف خطي الطيف اللي خارج من الذرة دايما ناتج نتيجة الانتقالات ما بين المستويات ده طيف إيه يا إخوانا خط ما هواش متصل في نوع آخر من الطيف الخطي ولكن بعكس الشكل بمعنى صلى على النبي الأول عليه الصلاة والسلام نفترض إن في غاز موجود مر عليه غاز في صورة ذرات مر عليه ضوء أبيض أنا بشبه بالظبط وكأن الغاز ده جعان عايز ياكل عايز يصار الضوء الأبيض بالنسبة له عبارة عن بوفيه مفتوح من الفوتونات في إيه؟ أط- فو- جميع الفوتونات طب خد بالك هي الذرة بتمتص أي فوتون؟ لا بتاخد أنهي فوتون؟ الفوتون اللي بينقلها من مستوى لمستوى فيبقى دلوقتي أنا عندي غاز عدى عليه ضوء أبيض أما الغاز امتص الفوتونات الخاصة بيه تاني الغاز يمتص الفوتونات الخاصة بإثارته وخد بالك ان دي من نفس النوعية اللي بيخرجها ما هو ال- الذرة تمتص فوتون وعندما تسترخي تنتج نفس الفوتون اه يعني هيقوم الغاز هنا بامتصاص بعض الاطوال الموجيه من هذا الضوء الابيض وما انا بقى لما اجي احلل الضوء الابيض بعد مروره على هذا الغاز ايه اللي يحصل هلاقي ان الضوء الابيض الوانه كلها موجوده وفي كام لون مسروقين مين اللي سرقهم الغاز دوت ده بنسميه طيف امتصاص خطي طيب ما هي شروط الحصول عليه مرور ضوء ابيض بغاز طيب اديني مثال خطوط فراونهوفر اللي موجوده في نواتج تحليل ضوء الشمس لما حللنا ضوء الشمس لقينا في بعض الخطوط المعتمة وهي عبارة عن أطياف امتصاص خطية للعناصر أو الغازات الموجودة في الجو الخارج الشمس يعني الضوء خارج من الشمس أبيض في عناصر موجودة بره الشمس قامت امتصت منه بعض الأطوار الموجية الخاصة بها طيب آه هذا الطيف آه شكله ايه خلفية ساطعة عليها كل الألوان ما عدا بعض الأطوال الموجية الخاصة بهذا العنصر وبالمناسبة لو حطيت طيف الامتصاص لعنصر وطيف الانبعاث لنفس العنصر هتلاقيهم عكس بعض يعني مثلا لو طيف انبعاث لعنصر عبارة عن خطين حمر وخط أزرق طيف الامتصاص لنفس العنصر هيبقى كل الألوان ما عدا الخطين الحمر هم هم والخط الأزرق طيب وكلاهما سواء انبعاث خطي او امتصاص خطي بقدر اميز بيه عنصر عن اخر صلي على النبي عليه الصلاه والسلام ده كان كلامي عن الطيف وعن انواع الطيف المطياف بقى المطياف اولا اسمه spectrometer او spectrograph وجه في امتحان السنه اللي فاتت قال لي اذكر وظيفته وظيفته تحليل الضوء الى مكوناته المرئيه والغير مرئيه والحصول على طيف نقي بقدر احصل بيه على طيف نقي طب يتركب من ايه يا اخي مش في تحليل مش في تحليل للضوء اه يبقى في منشور طيب شكله ايه بقى بص المنشور انا برسم شكل كروكي مش مطالبين بالرسم ده قاعد على منضده قابله للدوران واحد يقول لك هم محترمينه قوي كده ليه قاعدينه على منضده قابله للدوران عشان اقدر اظبطه على وضع النهايه الصغرى للانحراف تسقط عليه اشعه متوازيه جايه منين دي من عدسه محدبه العدسه المحدبه عشان تخرج منها اشعه متوازيه لازم تكون جايه من بؤرتها يبقى مصدر الضوء اللي انا عايز احلله هحطه في- في بؤره العدسه اللي موجوده جوه آه، الم- ال- المشهد ده كده الضوء يبقى موجود في الفتحه المستطيله اللي يمكن التحكم في اتساعها اللي موجوده في بؤره عدسه محدبه يدخل الضوء م- م- على العدسه يخرج منها متوازي المنشور هيقوم بتحليل هذا الضوء استقبله انا وبص هنا عدسه قدام الشيء اسمها عدسه شيئيه وعدسه قدام العين اسمها عينيه ودول مع بعض عاملين تلسكوب يبقى ده على بعضه كده اسمه المطياف طيب طيف الهيدروجين طيف الهيدروجين متصل ولا خطي اوعى تقول لي متصل طيف الهيدروجين طيف ذرة الهيدروجين أنا عمال أقول من الصبح أهو طيف الخارج من الذرة اللي جاي من الانتقالات ديت ده طيف خطي عايزين نصفه فقط نصفه دلوقتي لما عملنا الطيف الخطي لذرة الهيدروجين لقيناه عبارة عن خطوط طب ماشي ما احنا ما جبناش جديد الخطوط دي قسمناها كالآتي خمس مجموعات مجموعة من الخطوط تقع في منطقة الأشعة فوق البنفسجية ماشي ذات طول موجي صغير وتردد عالي وطاقة عالية مجموعة من الخطوط تقع في منطقة الأشعة المرئية وثلاث مجموعات من الخطوط في الأشعة تحت الحمراء قول من تاني هم خمس مجموعات واحدة فوق البنفسجية واحدة في المرئي وثلاثة في تحت الحمراء أساميهم ليمان بالمر باشن براكت فوند دول أسماء الخمس مجموعات أظن الناس حافظينهم طيب طب تفسيرهم إيه لسه ما نعرفش لما نوصل لهنا هنعرف إن شاء الله صلي على النبي عليه الصلاة والسلام تومسون ذرة تومسون تومسون اكتشف الإلكترون وعمل تجربة قدر يعرف بيها الشحنة النوعية للإلكترون يعني حاصل قسمة شحنته على كتلته شحنته على إيه؟ على كتلته ماشي يبقى دي هيطلع لك منها سؤال يقول لك ما هي الشحنة النوعية لجسيم هي النسبة بين شحنته على إيه؟ كتلته ومش شرط يكون إلكترون وخليني أعمل مقارنة صغيرة كده ما بين الشحنة النوعية للإلكترون والشحنة النوعية للبروتون والشحنة النوعية للنيترون والشحنة النوعية لجسيم ألفا أول واحد الإلكترون أخبار شحنتك إيه؟ كل الناس عارفاه طب البروتون شحنته زي شحنة الإلكترون يبقى هم متساويين في الشحنة طب الإلكترون كتلته صغيرة طب البروتون كتلته كبيرة الله يبقى الشحنة النوعية للإلكترون أكبر من الشحنة النوعية للبروتون ماشي يبقى لما اقول لك علل الشحنه نوعيه الالكترون اكبر من الشحنه نوعيه البروتون ما تقوليش على طول لان الكتله دي اكبر من دي امال اعمل ايه قول لي لان الشحنه النوعيه تتعين من العلاقه e على m وبما ان الالكترون والبروتون متساويين في الشحنه ولكن كتله البروتون اكبر يبقى الشحنه النوعيه للالكترون اكبر طيب تعال نشوف خليني اخد جسيم الفا الاول ايه جسيم الفا ده جسيم الفا نواه ذره الهيليوم جواها ايه نواه ذره الهيليوم دي اتنين بروتون واتنين نيترون اتنين بروتون واتنين ايه نيترون فلما تعد الشحنات اللي جواها تلاقيهم شحنتين مثل شحنة البروتون طب والكتل كتلة النيوترون تقريبا قد كتلة البروتون فيبقى عندي أربع إمات الله لو اختصرت تلقى ان الشحنة النوعية لجسيم ألفا نصف الشحنة النوعية للبروتون الشحنة النوعية لجسيم ألفا نصف الشحنة النوعية لمين للبروتون طيب أما النيترون الشحنة النوعية بتاعته هتبقى كام ما عندوش شحنة خالص على الكتلة يبقى هتطلع بصفر طيب تومسون قلنا حسب الشحنة النوعية للإلكترون وبعدين حط نموذج للذرة قال إن الذرة كرة مصمتة موجبة الشحنة تنغمس فيها الإلكترونات سالبة الشحنة وان الالكترونات السالبه عددها او شحنتها قد الشحنه الموجبه يعني معنى كده ان الذره متعادله كهربيا ده كلام تومسون طيب بس بعدين لما جه رازرفورد عمل تجربته الشهيره تعالوا نشوف اللي حصل ايه تجربة رازرفورد جاب شريحة رقيقة من الذهب سمكها 10 أس ناقص 6 متر او 10 اس ناقص 4 سنتيمتر او 1 مايكرومتر طيب وصوب اليها سيل من جسيمات الفا الموجبه ماذا وجد وجد الاتي معظم جسيمات الفا ايه اللي حصل له نفذ معنى كده ان الذره معظمها فراغ ماشي وجزء ضئيل من جسيمات الفا انحرف عن مساره معنى كده انه اقترب اقترب مش اصطدم اقترب من جسيم مماثل له في الشحنه وجزء ضئيل ارتد معنى كده ان ده اصطدم بقى بجسيم كتلته كبيره نسبيا مماثل له في الشحنه بعد التجربه دي رازرفورد بدا يحط تخيله عن الذره وقال ان الذره بتتركب من نواه موجبه الشحنه تتركز فيها معظم كتله الذره والذرة ديناميكية التركيب تدور الإلكترونات بسرعة كبيرة حول النواة لأنها لو سكنت لانجذبت إلى النواة وسقطت طيب آه وإن الذرة معظمها فراغ فعشان كده النواة والإلكترونات بتشغل حجم كبير بالنسبة للفت... يعني لو أنت جمعت الإلكت... الإلكترونات والنواة هتشغل حجم صغير جدا بالنسبة للحجم اللي بتشغله الذرة ولكن رذرفورد قابل مشكلتين وقبل ما اقول لك المشكلتين تعال نشوف اساسهم اساسهم نظريه اسمها نظريه ماكسويل هيرتز نظريه ماكسويل هيرتز بتقول الاتي اذا تحرك جسيم مشحون بعجله فانه يفقد طاقته بالتدريج في صوره إشعاع كهرومغناطيسي إذا تحرك جسيم مشحون ماشي يا عم موجب أو سالب يعني ماشي بعجلة طلب التالتة بمنسين يعني إيه بعجلة العجلة هي المعدل الزمني للتغير في مقدار أو اتجاه السرعة ده تعريف عام للعجلة وممكن نقسمها نوعين مش موجبة وسالبة أو كده لا العجلة بتتعرف تعريفين في عجلة بيحصل فيها تغير في مقدار السرعة مثل تزايد أو تناقص السرعة بس بيبقى ماشي في خط مستقيم دي بنقول عليها عجلة خطية وفي عجلة اسمها عجلة مركزية بيكون فيها الجسم بيدور في دائرة يبقى يقصد يقول لو جسم مشحون سرعته بتتغير مقدارا أو اتجاها يعني ده كده بيتحرك بعجلة آه يفقد طاقته بالتدريج في صورة مين؟ إشعاع كهرومغناطيسي طب إيه المشكلة؟ لو طبقت نظرية ماكسويل هيرتز على نموذج رازرفورد لكان الإلكترون جسيم مشحون يتحرك في دائرة يعني يتحرك بعجلة مركزية وبالتالي المفروض ان هو هيفقد طاقته بالتدريج فيبتدي يدور حوالين النواة في مسار حلزوني يقترب لحد ما يسقط جوه النواة وهذا لا يحدث بالفعل رد يا أستاذ رازرفورد ما عرفش يرد يبقى أول صعوبة واجهت رازرفورد عدم قدرته على تفسير استقرار البناء الذري طب في مشكلة تانية حوالين نفس الموضوع لو كان الإلكترون سوف يقترب شيئا فشيئا من النواة لأصدرت الذرة طيف مستمر لأن هيبقى الطيف هنا أو هيبقى هنا الطاقة كبيرة الأول ثم أقل ثم أقل فبالتالي الأطوال الموجية هتبقى أطوال موجية ورا بعضيها فيبقى طيف متصل ولكن لا يحدث هذا بالفعل فالطيف الناتج من الذرات طيف خطي يبقى الصعوبتين عدم قدرة رازرفورد على تفسير استقرار البناء الذري وعدم قدرته على تفسير الأطياف الخطية للعناصر وقبل ما وقت الحلقه يخلص عايز افكركم بحاجه صلي على النبي عليه الصلاه والسلام آه، الامتحان الجدول نزل وعندنا قبل الفيزياء ان شاء الله في اسبوع وانا عايز الطلبه تنظم يعني تنظم نفسها في الاسبوع ده كويس جدا ان شاء الله دي فرصه كويسه قوي لينا ان احنا وانا ان شاء الله هحاول آه، يعني اطلب من القائمين على الاداره هنا ان شاء الله ان احنا يكون لينا حلقه حتى على الاقل في ليالي الامتحان باذن الله ان شاء الله هيكون السبعة ايام دول انا عايزك تعتبرهم ثلاث ايام بس ثلاث ايام اه يعني انا عايز كل طالب ثانويه عامه شاطر يفترض ان الجدول ثلاث ايام طب وبعدين في الثلاث ايام الاولانيين دول انا عايزك تقسم المنهج وتخلصه كله لان انا ما بعترفش بالمراجعه بصراحه الا بمراجعه وقرايه المنهج كله يعني في الثلاث ايام دول يا استاذ ابتدي اذاكر الشرح ذاكر الشرح بس ما تضيعش ثانيه خد الموضوع كله من الالف الى الياء في الثلاث ايام هتقدر بامر الله هتقدر لو انت عاوز هتقدر ان شاء الله خلصوا الثلاث ايام هتفاجئ بثلاث ايام هديه بقى تعمل ايه تقعد تحل امتحانات فقط هتقدر ان شاء الله تحل 30 امتحان 40 امتحان ان شاء الله لو عملت النظام ده بامر الله ان شاء الله يبقى انت كده اخدت بالاسباب الماديه وان شاء الله كتير منكم يجيب الدرجه النهائيه بامر الله وانا والله متفائل السنه دي ان شاء الله ان شاء الله آه، طلبه كتير شد حيلها وربنا معاكم كلكم ويا ريت تنسوا الخوف شويه آه، وقت الحلقه خلص المره اللي جايه ان شاء الله هبتدي من اول آه، تفسير بور لذره الهيدروجين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته